بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير, هد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وهذا لقاء جديد مع كيف وأخواتها ولنا زمن بعيد لم نلتقي على هذا البرنامج وهو كما ذكرت ينتظم في منظومة بناء الأمة فقد ذكرنا ابتداء لو تذكرون من بعد رمضان أننا سنبدأ في رحلة بناء الأمة من خلال هذين البرنامجين برنامج كيف وأخواتها وبرنامج فضفضة ففي فضفضة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف بنى أمة ومن خلال برنامج كيف وأخواتها وقضية الزواج لأن الزواج هو بناء الأمة من الأصل الزواج أيها الإخوة هو بناء البيت المسلم وبناء البيت آه هو اللبنة الأولى في المجتمع والزواج هو بناء البيت بناء أول لبنة في البيت البداية الصحيحة في البيت هي بداية الزواج يعني مشكلة كبيرة أن يأتي الابن ليغير أو البنت لتغير أو الحفيد ليغير أو الزوجة حتى بعد أن تصير زوجة لتغير أو الزوج ليغير كثيرا ما نسمع هذه المشكلة أن تقول المرأة لزوجها أنت جوزتني على كده وأنا ما اتغيرتش وأنا مش هتغير مثلا إذا كان لم يلتزم قبل الزواج أو, أو تزوج على غير دين الشاهد فاللبنة الأولى في المجتمع هي لبنة الزواج والزواج هو بناء بيت ولذلك في سياق إيه، كلامنا في قضية الزواج قلنا أن الهدف من الزواج هو الهدف من الحياة والهدف من الحياة هو عبادة الله ليس لأنني أقول ذلك بل قال ربنا جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فإذا كان المطلب الرئيس في الحياة هو العبادة فالمطلب الرئيس في الزواج أن يكون الزواج عبادة فلا بد ابتداء من تحديد الهدف من الزواج وذكرنا سبع عشرة نية في الزواج لماذا نتزوج 17 نية لماذا نتزوج أولها وأهمها الزواج لله أن يكون الزواج قربة لأن الله جل جلاله أمرني بذلك وذكرنا أن كل زواج بني على غير طلب مرضاة الله فاشل حقيقة حقيقة كل مشاكل سبب امتلاء البيوت بالمشاكل اليوم ومشاكل كلها تافهة وفارغة أن الزواج لم يبنى في الأصل على دين ولو بني الزواج على دين يعيش الحاكم فيه هو الدين والمسير له هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى لذلك البيوت التي بنيت على المصالح انه تزوجها عشان بيحبها او تزوجها عشان جميلة او تزوجها عشان غنية او تزوجته عشان غني او عشان جميل او عشان مشهور او عشان ظريف او عشان آه الى اخره كل الذي بني على مصالح اصل الزواج حياة لما يكون اتنين آه يعني ماشيين مع بعض في الحرام حاجة وانهم يتزوجوا ويعيشوا في بيت واحد تحت سقف واحد اقول ايه بتشوفه هو هادي وهو متنرفز وهو مبسوط وهو زعلان وهو مريض وهو ويوسفها وهي آه، بتشتغل في البيت وقايمه من النوم ومتزوقه وخارجه وبتتكلم وبتاكل وبتشرب هذه الحياه إن لم تقبل من أجل الله لا تقبل لا تقبل لا تحتمل لا تطاق لذلك إذا كان الزواج لله فيحتمل الزواج أيا كان بقى هذا الزوج أيا كانت هذه الزوجة هذا الزواج نفسه بلغة يتبلغ بها الإنسان إلى الآخرة عشان ما حدش يزعل انا ما قلتش على المرأة بلغة ولا على الراجل بلغة انا بقول قضية نفسها انها تبلغ ما أص- ما اقصدش البلغة اللي هي الشاهد ايه ان الزواج اذا كان من اجل الحب فقد رأينا كل الزيجات التي بنيت على الحب لم تكمل لان الحب وهم وبرضه بقى اؤكد مرة تانية واقول ان الحب اللي منتشر اليومين دول اسم الحب ومنظرة الحب والكلام عن الحب مش هو ده الحب هذا جهل بالحب وقلت ان ما يعرفش يحب ولا يعرف معنى الحب الا اللي بيحب ربنا حب ربنا جل جلاله هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياه ليه لاني لما بقول لربنا ان انا بحبك الله عارف ربنا العظيم الجليل الله يرى قلبي ويرى ما في رأسي ويرى ما احلم به او اطلبه مستقبلا ويرى ماضية فما اقدرش اقول لربنا بحبك الا وانا بحبه بحبك يا رب فاللي يحب ربنا يبقى عارف حقيقة الزواج حقيقة الحب قصدي اسف يبقى عارف حقيقة الحب فإذا أحب بعد ذلك زوجة أو صديقا أو ولدا أو شيخا أو أخا أو أو إلى آخره يبقى عارف يعني إيه حب لذلك قلت في مجتمع الجامعة محاضرة في الجامعة اللي بتقول لك أنا بحبك اوعى تصدقها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي إلى الفجور فكل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر اللي بيقول لك انا بحبك ده في 100 واحده بيقول لهم انا بحبك مش ده الحب اللي شاف واحده عجب وجهها يحبها عجبه كلامها يحبها عجبه جسمها يحبها هو ده الحب عند الشباب اللي مش عارفين يعني ايه حب المهم مش ده موضوعنا موضوعنا ان الزواج اللي بيبنى على الحب ده كلام مش حقيقي امال الزواج يبنى على ايه يبنى على طلب مرضاة الله هو ده البيت اللي يعيش والبيت اللي يقوم ولذلك انتقلنا بعد ذلك مرحلة وهي حسن الاختيار للزوج والزوجة حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة وقضينا عدة حلقات في كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختارين شريك الحياة قلنا في البداية إذا كان الزواج عبادة لأن هدفه هدف الحياة العبادة وإذا اشترطنا للزواج الإخلاص الإخلاص إنه يكون لله فلا بد له من الشرط الثاني ليقبل وهو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متابعة النبي في الاختيار شوف سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يدك السنة أن تظفر بذات الدين وكثير من الشباب يكذبون يقول أريد ذات الدين وبعدين يروح لذات الدين ويلاقيها سمرة شوية يلاقيها فيها يعني مش مش الجمال اللي بيحلم بيه وانا عايز اتكلم في قضية الجمال والشباب اللي بيروحوا يشوفوا ال ال الاخوات ويسيبها عايز احذره واقول له انت بتحلم تشوف تروح تشوف بنت في البيت انت طالب ذات دين فرايح تشوف اخت لابسة نقاب فكل اللي بتعمله انها بتنزل النقاب فبيبان خمسة سنتي في خمسة سنتي من وجهها بتحكم على ده بقى جمال ولا مش جمال انت بتحلم بواحدة زي اللي معاك في الكلية او اللي بتشوفها في الشارع او الممثلة اللي بتشوفها في الصور او الصور اللي بتشوفها في الجرايد بتحلم بواحدة زي دول اتجوز من الشارع اما اذا كنت عايز دين ما تروحش وفي دماغك صورة بتدور عليها هي دي القضية هو ده الموضوع وكذلك البنت اللي بتحلم ان يجي لها فارس الاحلام يخطفها على على على فرس ابيض على حصان ابيض آه اللي يكون طويل وجميل ومعاه فلوس كتير وجايب عربيه مش عارف ايه وتبص على جزمته والجزمه بكام و والمحفظه اللي طلعها وتسريحه شعره يبقى انت مش عايزه دين اللي عايزين دين ما بيعملوش كده ما بقولش اتجوز حد وحش ما بقولش اتجوز واحدة وحشة و... وإنما بقول اقبل الحد المعقول العادية كويسة العادية تنفع إذا رزقت بها بعد ما تدخل بقى احنا بنقول انت شايف كله خمسة سنتي في خمسة سنتي من وجهها لما تدخل بها وهي تمشط شعرها وشوية ألوان يتلخبطوا كده هتبقى زي اللي انت بتشوفه في الشارع بس اصطبر الشاهد وللبنت بقول لها ان الراجل مش بفلوسه والراجل مش بطوله وعرضه الراجل باخلاقياته الراجل بطاقته العقليه بكماله الرجولي مش مش بشكله فيش راجل ابدا بيعتز بانه حلو او حليوه مش دي الرجوله ولو مدح رجل بذلك فهذا ذم ذم له يقول لك ان شكله جميل شكله جميل ايه هي الرج- الرجوله مش بالجمال الجمال ده مطلب في النساء لكن في الرجال مش مطلب نهائي الشاهد نرجع تاني مراجعه سريعه كيف تختار شريكه الحياه كيف تختارين شريك الحياه المطلب الاول في قضيه الاختيار ان تنال حب الله فيوفقك لما يصلح لك هو ده الموضوع ان ربنا يحبك فربنا يقول ايه في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها انا والله اعرف انسان في يوم من الايام كان بي- بيدور على زوجة فراح الى بيت انسانة فائقة الجمال اوعوا تفكروا ان احنا بنذم الجميلة دلوقتي بالعكس ده الرسول قال ان الجمال مطلب بس مش هو كل حاجة يعني لو لقيت واحدة جميلة يبقى ممتاز جدا لكن جميلة من غير دين هتعذبك هتخونك إن لم آه، يوافق هذا الجمال دين كان هذا الجمال نقمة لذلك بقول إن في واحد راح يخطب واحدة جميلة كان بيدور على الزوجة فراح وقف على الباب وداس على الجرس وقبل ما يفتحوا الباب مشي وسبحان الله العظيم يسوقه قدره ورزقه الى و... الى اخرى انسانه اخرى لا تمتلك شيء من هذا الجمال الذي عند الاولى لكن الذي نقله من هنا ووضعه هنا وتزوج هذه وترك هذه اقدار وارزاق هي دي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها يا جماعة أنا أقول أنها ثلاثة عناصر أو أربعة إذا تكاملت هذه العناصر كان الكمال البشري في المرأة الدين والأصل والجمال والبيئة والخلق يعني آه لو وجدت امرأة تمتلك هذه الأربعة إن عندها دين اثنين وأصيلة بنت أصول ثلاثة وجميلة احنا على دين وأصول وجميلة وعلى خلق من بيئة طيبة أخليهم خمسة بقى وعلى خلق ومن بيئة من بيئة طيبة يعني يبقى ده الكمال البشري في المرأة وينتقص هذا الكمال على قدر النقص من احد هذه الافراد ويتنازل عن جميعها الا الدين يبقى المطلب الاول توفيق الله ان تطلب توفيق الله جل جلاله وتوفيق الله ينال باصلاح الفرائض وزياده النوافل يبقى لازم تزود الفرائض وتزود النوافل تصلح الفرائض وتزود النوافل حين تزداد النوافل يحبك الله فإذا أحبك وفقك فإذا وفقك اختار لك إذا اختار لك سيرضيك لأنه سيختار لك ما ينفعك إنه العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم يبقى دي الأولى الثانية في مناطات الاختيار الدين وقلت ان الاشكال الكبير في قضية الدين ان احنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر احنا كل اللي شايفينه مظاهر يعني انا لما اجي اختار بناء على الدين امرأة بدور على واحدة منتقبة بدور على واحدة بتحفظ القرآن بدور على واحدة بتتعلم العلم الشرعي بدور على واحدة آه، بتتكلم بالكتاب والسنة كل ده ظاهر اما من جوه الباطن قلبها قلبها انا ما اعرفش وكذلك لما تكون هي بتدور على اخ ملتزم دور على واحد ملتحي صاحب لحيه وصاحب عباده وصاحب سنه ويبقى عارف المشايخ وفي وسط الاخوه ده كل ده ظاهر اما الباطن فيعلمه الله لذلك اذا قلنا فاظفر بذات الدين ذات الدين دي اللي هي لابسه اسدال ومنتقبه منتقبه عموما يعني لكن النقاب الشرعي مش النقاب التحفه اللي شغال اليومين دول حته بتاعها قصيره كده مغطيه الوجه وحته اشارب والصدر باين والظهر باين وال اعوذ بالله من من هذه اللخبطه احنا بنقول بقى الدين الصحيح معروف واحده لابسه لبس دين واحده بتتزين بالنقاب الشاهد ايه فاظفر بذات الدين واذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه الدين لنا الظاهر والله يتولى السرائر مشكله كبيره ان الو... الاخ لما يروح يخطب الاخت هيشوفها هسالها في ايه وهي تقول هساله في ايه الكلام ده غلط السؤال غلط القضيه مش انت رايح تسالها بتسمعي مين وحافظه كام جزء وقريتي ايه وهي تساله هي تساله ايه اللي احنا فيه ده البكر اذنها صماتها البكر حيية ما تسألش ولا تتسأل لو اتسألت بتغض بصرها وتنكسف وتبكي تستحي وعشان كده انا قلت لما تروح تشوف البنت انت بتنظر اليها جميلة ولا مش جميلة مش رايح تمتحنها بس مقبولة عندك ولا لأ وتشوف ابوها ينفع ده يبقى جد ولادك وامها جدة ولادك واخواتها دول اخوال اولادك والبيت ده هيجي فيه اولادك يقضوا اوقات من عمرهم شوف في البيت هل امها هي اللي ماشيه البيت وابوها شخصيته ايه لان ده هيبقى نموذج اللي زوجتك شافته اللي هتحاول تطبقه في بيتك هي دي القضيه فلذلك انت رايح مش تمتحنها مش تسالها بالعكس حافظ على حيائها وانت مش قاعده علشان تساليه انت قاعده عشان تتشافي بس ده الدين ده الدين انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وانت هتنظري إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما بس تشوفي ويشوفك لعله ترزقان المودة بهذه النظرة وعايز أقول كمان برضو كثير من الشباب يروح ويمشي أو هي تقول هو يقول أو هي تقول ما ارتحتلوش في حاجة اسمها ارتحت له من أول نظرة اصلا استخرت وما استريحتش الاستخاره ونمشي في قضيه الزواج تمت يبقى ده مراد الله منا وقفت يبقى ده اراده الله ان ربنا مش عايز الموضوع ده يتم لكن مش قضيه استريحت ولا ما استريحتش واللي بيتصرف على كده واحنا نعرف عشرات الاخوه شافوا عشرات الاخوات شافوا عشرات البنات والنساء ويشوفها لا مش مستريح لها ويشوفها لا مش هي دي ويشوفها لا ويش وتشوفه واحد واثنين وثلاثة واربعة برضه مش ده الدين يا جماعة اذا كنا بنتمسح في الدين مش ده الدين عايز تمشي على مزاجك وعلى هواك وعلى رغباتك واهواك الشخصية انت حر لكن اذا اردنا الدين وده يعني ما بقولش عليه فرض وانما من التقوى الإمام أحمد أرسل أخته لتخطب له ابنة عمه فخطبتها له فلما رجعت قال خطبتيها قالت نعم قال هل كانت أختها تسمعك قالت نعم وكانت أختها عوراء فقال اذهبي فدعي السليمة يأتيها الخطاب واخطبي لي العوراء إني أخشى أن ينكسر قلبها آه كسرت قلب كم أخت إنك تدخل البيت وتمشي إحنا ما بنقولش حرام ولا بنقول إن ده ظلم ولا بنقول إن ده أذى لكن بنقول خلاف التقوى يبقى حلها انك انت تبعت اختك تشوفها بدون ارادة الخطبة او امك ببساطة او توصف لك فاذا رغبت فيها تأتيها وانت عازم على الزواج منها ده شرط جواز النظر لا يجوز لرجل ان ينظر الى امرأة الا بنية الخطبة انظر اليها بنية ان انا بخطبها هتزوجها مش رايح اتفرج على بنات الناس بيوت الناس مش لعبة فلذلك ينبغي ان نتخلص من الاوهام في قضية الخطبة وان نلتزم بالدين ان نلتزم باحكام الشرع ان تكون ذات دين اتنين بنت اصول وزي ما قلت قبل كده يا اخوة بنات الاصول مش يعني الاغنية لا لا لا من عيلة محترمة العيلة دي يعرفوا الاصول انا اديت امثلة كتير جدا جدا قبل ذلك في قضية ولاد الاصول دول لان احنا في زمان انا بسميه زمان اللخبطة الدنيا ملخبطة فعلا حصلت بعد الانفتاح في عصر السادات اه حصلت لخبطة عجيبة في المجتمع ناس اه طلعت على اه ظهرت او طفت على سطح المجتمع بفلوس كتير وهم مش ولاد اصول مش اصولهم اغنياء مش اصولهم من ابناء البيوتات الكبيرة في كل قرية وفي كل محافظة وفي كل مكان في اسماء كبيرة معروفة اسماء عيل دي عيلة فلان وده من عيلة فلان الاسماء دي معروفة العيلة دي ان دول ناس طيبين ودول ناس محترمين ودول نصابين ودول فيهم كذا وكذا معروف اولاد الاصول زي ما اديت مثال قبل كده ان اقول له بنتك خرجت البلكونه بشعرها يقول لي مستحيل مش مشكله يقول مش ممكن تعمل كده ما, ما يحصلش شوف وواحد تاني تقول له ده بنتك خرج انا راجع من الشغل لقيتها واقفه في البلكونه بشعرها يقول لك انت ما تضمنش الظروف ما تعرفش ايه اللي خلاها طلعت ما تعقدش الدنيا خليك لارج في فرق بين ده وده في فرق بين الرد والرد قلت قبل كده انه تقول له بنتك علت صوتها عليا يقول لك لا لا لا لا لا لا احنا ما نعملش كده صح يا بنت البنت تموت على نفسها من البكاء والرعب من ابوها لكن تاني يقول لك اكيد انت زعقت لها ما دام رفعت صوتك ترفع صوتها هو النظام كده يا ابني الدنيا اتغيرت ده مش ولاد الاصول ما يقولوش كده ده خرجت من غير اذني معلش يا ابني مش مشكله يعني ايه راحت فين انت متجوزها من الشارع هتروح ايه يعني ايه يعني ما خرجت الاب التاني يقول لك لا ما يحصلش يا ابني عندنا الكلام ده انت اكيد بس دلعتها شويه لكن انا اادبها سيبها سيبها شويه وانت تقول له لا ما اقدرش اسيبها وترجع معاك هي حافظالك جميل انك ما سبتهاش سيدنا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم لما شكى عائشة لأبي بكر فهم بها أبو بكر رضي الله عنه فالرسول دافع عنها ورد أبي بكر ورد أبا بكر رضي الله عنه فلما أبو بكر مشي الرسول قال للسيدة عائشة أرأيت كيف حميتك من الرجل شفت ازاي كان هياكلك بس انا حشت عنك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الشاهد ايه ان هم دول ولاد الاصول وهو ده تعامل الاصول دي بنت الاصول اللي انت بتزوجها الواحد مش عارف يحكي ولا ما ينفعش الحكاوي في ال... في الوقت ده لكن آه، هقول حاجه لما آه، هنشهد بس لاهل الاصول يعملوا ايه يحكى عن رجل انه لما تزوج الثانية الزوجة الثانية زوجته الاولى غضبت غضب شديد جدا وقالت طلقني فقال لها انت طالق قلت خلاص وديني عند اهلي حاضر اتفضلي وصلها لحد اهلها ولما وصل عند ابوها السلام عليكم عم الحاج ازي حضرتك انا تزوجت الزوجة الثانية وبنتك قالت لي طلقني فطلقتها قالت لي وديني عند اهلي فانا جبتها اهو وانا تحت امر حضرتك اللي تقولوا عليه يمشي على راسي السلام عليكم اقعد يا ابني قالوا لا جزاك الله خيرا السلام عليكم ومشى بعد ساعتين ابوها جاب البنت زوجته وداها له لحد البيت قال له يا ابني انا بنتي غلطان وحقك علينا وانت اللي انت عايزه احنا نعمله اتفضل زوجتك اهي هم دول ولاد الاصول ان الاب يبقى عارف ايه الاصول وترجع البنت الزوج ساعتها كبرت هي في راسه في دماغه كبرت في عينيه وابوها كبر وهو كبر ومضت الامور بخلاف النهارده اللي يجي ابوها يقول لها اقعدي وانا اجوزك سيد سيده سيد سيد مين عيب يا راجل ولاد الاصول ما يقولوش كده يقولوا المرأة ملهاش الا بيتها وزوجها وعيالها اقعدي يا بنتي احنا كبرنا على الكلام ده روحي لزوجك وده دين الى اخره ابوها هيقول لها اللي يقولوا ولاد الاصول فانت لما تزوج بنت اصول تبقى مرتاح لان مرد المرأة الى رجل وبيت الاصول هي اتربت على انها شايفه امها وضعها ايه وابوها وضعه ايه واخواتها وضعهم ايه يعني ادي وضع المراه وادي وضع الاولاد بتربي ولادها على الاحترام ده اللي بيفسد الاولاد احيانا ان الام تجرئ الاولاد على الاب ان الام تفسد الاولاد على الاب ان الام تهين صوره الاب قدام عينين الاولاد لكن ولاد الاصول عارفه قيمه الاب قيمه الام قيمه الاولاد قيمه البنات قيمه الاحفاد قيمه الازواج البنات زوجات الاولاد في نظام وده اللي انا بقوله وبطالب بيه وبدعو اليه ان احنا نعود الى اصولنا وعاداتنا وتقاليدنا التي اصلها الاسلام وان كنا نقول لا تكون على سبيل الفرض او غيره وانما هي اصول قضايا زي ما اقول كده عيب وما يصحش وغلط قبل ما نقول لا يجوز وحرام ويجوز ويجب آه يبقى قلنا الدين اتنين الاصل تلاتة الكفاءة الكفاءة آه احنا عايزين نقول ان دين الاسلام دين عظيم دين متكامل الجوانب دين يحكم الحياة فلذلك الزواج دين عبادة فيجي يشترط الاسلام في الزواج الكفاءة الرجل يختار امرأة كفؤه وأن تتزوج المرأة من كفئها العلماء اتكلموا كلام كثير جدا في قضية الكفاءة هل الكفاءة تكون في المال أو الكفاءة تكون في النسب او الكفاءة تكون في الدين او الكفاءة تكون في التعليم قالوا الكفاءة في كل هؤلاء فلازم يبقى الرجل المتقدم لامرأة كفءا لها في الدين ما ينفعش ان تبقى امرأة اعلى منه في الدين حافظة اكتر منه قرآن او ملتزمة قبل منه او اكتر منه ازاي تبقى احسن منه ازاي تبقى احسن من الراجل ازاي انت الرجل صاحب القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم لذلك اتنين المال ليه لان علمائنا اشترطوا في قضية الزواج ان المرأة اذا كان لها خادم في بيت اهلها يلزم زوجها ان يأتيها بخادم في بيتها خدامة يعني اذا كان عندها سيارة ببيت اهلها يلزمها سيارة حقها ما بنقولش حرام لو ما جبت لها السيارة ولا حرام لو ما جبت لهاش خادم لا مش حرام بس حقها حقها شرعا فلذلك يلزم الكفاءة في المال يعني يلزم الكفاءة في المستوى الاجتماعي يلزم الك... طب لو تنازل احدهم عن الكفاءة لا بأس يعني واحدة النهاردة معاها بكالوريوس ولا ليسانس واحد معاه اعدادية او معاهاش حاجة خالص وهي راضية هي حرة بس ما تجيش تشتكي بعد كده لكن مثل هذا الزواج قلما يستقيم قلما يستمر قلما ينجح ما بننفيش نجاحه تماما ولكن قد ينجح وقد يستقيم اذا ظلت عمرها ناسية ان هو ايه وهي ايه هي دي القضية في الاخر ان تفضل طول عمرها ناسية او يكون عنده من الامكانات والمواهب والطاقات والقدرات اللي يغطي بها على نقصه في المال في في العلم قصدي يبقى الكفاءة في الدين الكفاءة في المال الكفاءة في النسب الكفاءة في النسب معتبرة شرعا عشان كده لما عمالين نقول ولاد الأصول ولاد الأصول تقول لي طيب واللي مش ولاد أصول يعملوا إيه؟ يتجوزوا اللي مش ولاد أصول زيهم فالشاهد إيه؟ إن قضية الكفاءة معتبرة شرعا يبقى كفؤها في الدين في المال في النسب في التعليم أنكحوا الأكفاء وتخيروا لنطفكم يبقى الدين والنسب اللي هو الأصول ثلاثة الكفاءة أربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود العؤود على زوجها إذا غضب قالت لم أذق غمضا حتى ترضى ودي هنسميها أصحاب الطباع الحسنة ودي اعرفها منين من امها واخواتها في بنات في الاصل كده طبعها طيبة وهادية ولينة كان يقول ايه انا نفسي في زوجة لما احطها هنا اقول لها خليكي هنا وارجع بعد سنة الاقيها هنا انا عارف ان ممكن يبقى التعليق على الكلام ده ده عايز عبدة بقى مش زوجة لا لا لا لا لا لا لا دي زي بقول في نساء كده طبعها كده انها طيبة ومؤدبة وهادية ولينة حنينة آه، هي دي اللي الرسول قال فيها الودود محبة العقود على زوجها أصعب حاجة يعاني منها رجل في بيته وده نصيحة لبناتي البنات الصغيرين أصعب حاجة يعاني منها رجل إنه إذا تنرفز تتنرفز هي كمان وإذا زعق تزعق وإذا كشر تكشر وإذا غضب تغضب كده أنا متجوز راجل زي زيه في الدين الرسول بينصحك انك تتزوج امرأة المرأة دي عقود على زوجها اذا غاضب هو ترضى هي واذا تنرفز هو تهدى هي وتتلطف هي واذا عاند هو تتنازل هي ده للحياة حتى أنه اشترط أو طلب للصاحب والصديق في الحياة يقول إيه من لي بظل صاحب يروق ويصفى إن غضبت عليه هي دي من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه فقال المأمون من لي بهذا الصاحب ويأخذ مني الخلافة إن يكون لي صاحب أو لي زوجة أنا أزعل وأتنرفز وأكسر الدنيا وهي هادية وطيبة وطيب وحاضر مش تتنرفز هي كمان تتنرفز مش تغضب هي كمان تغضب مش تعاند هي كمان تعند قصادك مش هتبقى حياة لان هيجي وقت انت كمان تتنرفزي وهو يبتسم طب مالك طب انت عايزه ايه طيب طب ايه اللي يريحك طب ايه اللي يرضيكي اذا رآك في البداية كوني له ارضا يكن لك سماء وكوني له أمة يكن لك عبدا لما نيجي نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة هقول إن مفيش آه حاجة اسمها نجيب مسطرة وقلم رصاص ونعمل خط كده هنا حقوق الزوج وهنا حقوق الزوجة ما ينفعش هي مش آه مش شركة وحقوق لا دي حياة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وجعل بينكم مودة ورحمة دي معاني الزواج في الإسلام القضية مش مش حقي مش حقي وحقك لا دي حياة وسعادة وراحة وأنس وود ورحمة وسكن فلذلك الودود الولود العقود على زوجها هي ديك اللي تختارها ودايما تجد ولاد الأصول إذا كان هو ابن أصول كلما زللت له خضع لك وكلما ازددت له خضوعا كلما ازداد في تقديم التنازلات من أجلك أما قليل الأصل هو اللي كل ما تقدم له تنازلات يطغى ويفتري ويبقى أوحش لذلك عايزين نربي بيوتنا على ان احنا زي ما قالوا شعرة معاوية ايه شعرة معاوية دي قال معاوية لو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت اذا جاذبوها ارخيتها واذا ارخوها جذبتها هي دي الشعرة اللي في تعامل زوج وزوجة لما يشد هو ترخي انت وانا بقول لك لما تشد هي ارخي انت وبهاك وهكذا تمضي الحياة آه، احكام الخطبة ذكرنا منها الا يخطب الاخ على خطبة اخيه يعني انت عرفت ان واحدة مخطوبة ما تروحش تخطب عليها ما تروحش تخطبها ولا تبعت لها اذا الخطبة دي اتفسخت ابقى انا ان شاء الله عايز اتقدم لا يجوز لا يجوز حرام آه، ايضا النظر ان ينظر الى وجهها موضوع الصور لا يجوز انك انت تبعت لها صورته تبعت له صورتها آه، كل ده لا يجوز لتفشي الفواحش ونيات الناس في هذه الايام آه، قضية الشبكة وحكمها في الإسلام الشبكة هدية من الزوج لزوجته والشبكة في زماننا كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله يحكمها العرف فهل العرف عندنا في مصر أو في غيره من البلاد العرف بيقول ان الشبكة من المهر ولا مش من المهر الشبكة هدية ولا من المهر يبدو انه في العصر الاخير في ال... في في في الزمن الحاضر في اليومين الاخرانيين يبدو الوضع عندنا في مصر وانا بتكلم على اللي اعرفه يبدو انها بقت من العم... من المهر بدليل انهم بداوا يكتبوها في القايمه الشبكه فكانها صارت من المهر انهم لما يجوا يقوز- يسموا المهر يقولوا آه، المهر هو القايمه ما- القضيه مش عارف معانا وقت يكفيها ولا لا القضيه في الزواج في الاسلام ان المراه ما بتجهزش حاجه في الاسلام الرجل يتزوج امراه يروح يجهز بيته ويفرشه ويتممه من كل حاجه ويروح ياخذ البنت من بيت اهلها باللبس اللي هو عليها بس لا تكلف هي ولا ابوها ولا اهلها اي شيء ده الدين عشان كده بنقول ان ال ال ال ال ال ال القايمه والمؤخر ما هماش من الدين اصلا ليه لان منقولات البيت بتاعت الراجل هو اللي مجهزها وهو اداها مهرها زي ما هنقول دلوقتي في احكام الزواج ان احكام الزواج المهر والولي والصيغه والاشهار دي اربع شروط لصحه الزواج هيجوا معانا بقى اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله عز وجل المهر ممكن يبقى كله مقدم او كله مؤخر او بعضه مقدم او بعضه مؤخر بس لها مهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة فمهرها لها حق لو أنه لم يسمى لها مهرا فلها مهر المثل فاحنا هنسمي لها مهر نقول أنا سأتزوج ابنتك طالب مهر كام يقول له اديني خمسين ألف جنيه مثلا خمس تلاف جنيه ما تغاليش في المهور يا عم حرام لا يجوز خمس تلاف جنيه طيب اتفضل خمس تلاف جنيه دول مهرها او 10000 جنيه 15000 جنيه 20000 جنيه مهرها اتفضل خد مهرها هذا المهر بقى تاخده هي تجيب بيه ذهب ترميه في الشارع تولع فيه هي حرة فلوس والراجل يجهز بيته وياخدها بهدومها هي لا لها مؤخر ولا لها قايمة اما اذا ما دفعش فلوسها اللي هو مهرها وقال له يا ابني انت عليك النص وعلينا النص روح انت جهز بيتك هات انت اوضه النوم وعلينا الصالون وانت هات السفره واحنا علينا ادوات المطبخ وتقاسموا تكاليف الحياه يبقى اللي انت جبته ده اوضه النوم والسفره وكل اللي انت عملته ده مهرها ما انت ما دفعتش مهر يبقى من حقها القايمه يبقى اذا اتكتب في القايمه الشبكه يبقى الشبكه من المهر ومتى النبي يقول لي خلاص السلام عليكم بقى ورحمه الله وبركاته كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام